عمرك دول
ماما جابت لي كيك جابتها لك منين
بالظبط من الراجل ومين اللي اختارها انت انت اللي قلت لها ماما انا عايزه ده قلت لها ايه عايزة ده قلت لها ايه عايزة ده عايزه ده حلو جميل ده مين حطلك ده ايه ده مالكي مانيكير مين حطولك مام مامي حطيتلك مانيكير ليه بقى انت بتحبيه طب انت حاطه ايه في شعرك ايه ده سوكه سوكه لونها ايه لونها احمر ايه ده بتعمل ده بتعمل ايه تأمر بتزمر ايه طب القطة ومامتها والبحر وباباها بتاعت القطه ومامتها وباباها والبحر بيعملوا ايه دول
والتأهيل والتأهيل والبنت اهي ومامتها أهل مامتها والقطة هتبت فيها ومامتها والقطه ايه
هتبت فيها باباها ومامتها مالها هتبت فيها باباها ومامتها عايزه تطلع لباباها ومامتها طيب جميله خالص وبعدين
فاكر فاكر باباها بتقول البيت وقعدت على السرير المفروض ثم بقى اه قامتها في القطة وحطاها ثم بقى قعدوا يلعبوا في البحر قعدوا يلعبوا في البحر آه.
انت كان معاهم ايه كوره كوره انت بتعملي ايه في البحر لما بتروحي بقى تعوم عوم بتعرفي تعومي اه تعوم مع بابايا ومامتي مع بابايا ومامتي آه.
ومش بتخافي لا
بتعومي فين مستنية بس بقى اخد شمسية واروح انا وماما تاخدي شمسيه تروحي انت وماما
مامتها وبابوها رسم المركب هما لوحدهم فقعدت تعيط القطة قاعده تعيط اه عشان ايه قاعده تعيط كان- كان مامتها وبابوها ركبوا المر- المركب وخدتها سابوها لوحدها مش كده اه راحت هي بقى نفس البحر
راحت هي نازله البحر اه مم.
شافها القلب
وبعدين لما شاف الارنب قال لها يزعق لها
اه شافوا بقى هما في البحر شافهم هم في البحر وايه دول والسمك بقى قعد يقوم معاهم
انت لما بتنزلي البحر كده بيعوم معاكي لا
انت بتعومي لوحدك قالوا مامتي بس وبعدين وراحوا السمك قاعدين مع القطة قاعدين مع القطة ومامتهم عايمين مع القطه اه وكانت بتدفعها فلوس قلت ماما يا حلوة ايه ماما يا حلوه دي ماما يا حلوة ماما يا حلوه طب غنيها ماما يا حلوة يا أجمل حلوة عايشة في قلبي وجوه خيالي شالية عليا وطايرة عليا لأول كلمة نطقها لساني ماما يا ماما انتي يا ماما مررت سنة تحت جناحك عايش واتهنى في غفاري منين منين حنيني منين حبيت انتي يا حلوة يا ماما ماما يا ماما شاطرة بغسل التمثيل للبحر نعم بغسل التمثيل للبحر شفتيهم فين بقى
البحر في البحر في البحر والبير كان بيعمل ايه
هنفوت حاجة كان ايه هنفوت حاجة ما عندوش اكل يا حرام الراجل ما حطلوش ياكل وانت ما اكلتهوش
لا هو عايز ياكل من ايدي هو مش عايز ياكل من ايدك قولي تاني كده
عايز ياكل من ايدي الفيل ليه كده هو كان زعلان اه كان مالك حاسس كان كان البيت مش عايز يحط له اكل مش عايز يحط له اكل ليه كده بس ما خدتوليش معاكي اكل ده رسالة نسينا ليه
اكل البطاريه مالها اكل اكل وقعت في الارض مين وقفها
هي اللي وحدها ولا انا اللي وقعتها
لا هي اللي وحدها
يلا
انطلب المكوس طالب المكوس القط والأسد والفيل والفراخ والقرش والقرد كل دول كل دول بتحبيهم بيعملوا ايه دول الفيل لابس نظارة في لابس نضاره انت شفتي الفيل لابس نضاره
لا مش بيلبس نضاره هو لا لا بيلبس لا طيب وبعدين ايه اللي حصل
الفيل الفيل بيتكلم والأسد كان في فيل بيكلم الاسد كان بيقول له ايه
بيتكلم معاه يتكلم معاه
القط الصفرة طلع فوق الشجر ماله القط طلع فوق الشجر
طيب وبعدين وبعدين بعد مم.
طلب فين كنتوا تعبين
قعد يمشي كده لبا الفيل كنتوا تعبوا كنتوا كده يشوفوا حاجة يستخفوا مم.
يوم العيدين طلب المكتب كان عايز يفتح الباب الفراخ ال- الفراخ ده كانت كانوا خايفين فيه مم.
الأولاد طلب البنت ده كده تفكر ايه دي اسمها ايه دي الديب علي صوتي كمان شويه وبقى اه
قعدت قعدت فلوس طلبوه بقى ووقع في الأرض مم. ضربوه عشان ايه عشان هو ايه هو عايز ياكلهم اه راح هم ضاربينه مش كده بعدين حطيت قعدت يمشي طلب المكتب قعد يمشي يجري اه الفلوس قعد يمشي وراه وانت انت بتبقى كلهم يكسبوا انت كده حيث كلهم ايه يكسب ياكلوا تاني بتلعبي ايه في البيت ومكعبات اه وايه تاني
وحلويات عربيات انت عندك عربيات كتيره لا حلويات واحد
اتنين مم.
بتعملي بيهم ايه العربيات بتعملي السواق وبتسوقيهم لا صغيرة لعبة سياره لعبه طيب بتعملي بيها ايه لعبة
تلعبي بيها
بتتمشى حوالين بايه
كل ما حد يمشي مم.
تمشي وراه العربية العربية حلوة قوي وبعدين كل ما حد يمشي تمشي وراه تمشي وراه كده على طول لوحدها وعندك عروسة كمان حاجة بقى بتوقف العروسة بترقص وبتقول ايه هم مش بتتكلم مش بتتكلم ليه كده طب وعندك ايه كمان ما عندي مم.
بيت
بيت صغير
صغير يعني بتعملي بيه ايه البيت
كان ولد بيدخل فيه
وبعدين بعد ما بيدخل فيه يدخل فيه يقول حاجة طيبة خلنا
عربية صغننة طب وايه تاني
كده
بس كده طب بتلعبي مع مين في البيت طلعت مع نورسين مع سيف مع ميران وسيف
مع طلول مين دول سيف طلول مين دول يبقوا ايه اخواتك يبقوا ايه وسيف اخواتي تعالي تلعبي معاهم اه كل يوم واحد شيء عنده كل يوم مرة تديني عندهم بتعملي ايه كمان معاهم
وطلعت معاه طب بتروحي فين تاني
كذا كذا حواليك
بتروحي فين كنا الحضانات جنان الحيوانات قولي تاني كده بتروحي فين كنا الحواليك
فين يا مريم يا مريم يا مريم كنا الحواليك ماشي وبعدين وكنت الصداقة ونسيت البطة طب ايه اللي هناك عارفه الصوره اللي هناك دي إيه اللي فيها
جمل اه هنعمل ايه الجمل هناك
وكل شيء
ايه بيمشي طب واللي جنبك عصفور بتعمل ايه عصفور وكيف أنا عصفورة انت قصدك عصفورة ولا عصفورة قلتي ايه عصفورة بتطير في السماء بتطير بايه بقى وكيفنا بجناحها شاطرة خالص بتعرفي تطيري زيها
لا لا ليه ايه دول ايه اللي هناك دول اسمهم ايه
قلت ايه دول شاطرة لا لا دول دول اللي احنا بنقعدوا عليهم دول اسمهم كبير كراسي انت شفتي دي اسمها ايه
وكان حبسها في البحر ايه كان حبسها في البحر ايه دي شفتي ايه ده الزين وسوق الحضارية تكفي فوق العربية بعدين ايه دي دي اسمها ايه دي
كان
بتعمل ايه
كنت عامل وبتاكل عندها عينيها سكحة مم.
كان في يوم بيت
ايه بيت بيت وبعدين بقى
شكل وايه شكل والشجر أزرق ملكهم حبها السوق عندي عملتهم بقى الكبيرة حبها السوق ماما اتنين وأنا بنشوفها الصغيرة مم.
حبها السوق عشان ايه كان بتشتري خطوط تشتري الخضار انتي بتحبي ايه بقى بحب الكفر و- والفلور وطماطم طماطم بتاكلي زي اكل الاجنب يعني لا مامتي هي بتجيب لي ماما مامتي هي بتجيب لي الكفر هي اللي بتجيب لك الكسر آه، مم.
طيب وبعدين
يوم من الأيام كان في فيل بقى مم.
فيل هي ماشيه فين دلوقتي
وكمان حواليه في جنينة الحيوانات
فرصة أعطت الفرصة بقى تمسك الخرابيش ويجي الخرابيش مم.
طلب المكتب بس هل هل هل هل أستاذها بتعرف المكار ماله
بس طلب الخرابيش كانت لا عربية فيها ديك وبعدين
ماسكني
ايه ولا ماسكني سواء كان عايز يجري فوقف جميل قوي بعدها بقى اه الكلب بقى الكلب المقول لقى واحدة أمها كلب المكار لقى واحدة صغيرة كان عايز يعمل ايه بقى عايش ياكلها بقى اه
وال- والبابي بقى كان عايز يمسك واحدة صغيرة مم.
ومامتها بقى آه.
التاني لقيته فضل الاثنين فاضل اتنين وكنت تقول شفنا الأراكوز وسمينا عملتوا ايه رقصنا اه ايه عارفين كنا في الشارع الصف وكانت اللي فيه اللي فيها صوتين الأرجوز ايه العربية الشارع مم.
بتاعت اللي اللي- الكارت اللي فيه صوت
انت اتصورتي مع الأرجوز
اه وعملتي ايه تاني عملتي معايا مع الأرجوز بتعمل ايه دي
بتتكلم بتتكلم ايه بعدين ايه اللي بيحصل هنا ميرمر بقى
انت مين كان صار معك صار معانا صار صار معانا كلب قاعد مع كلب وبعدين الكلب ده كان عايز يطلع على البيت عايز يفكر في اي حاجة مم. بس علي صوتك يلا علي صوتنا جامد
الشوف البوبي ده والتعبان الايه البوبي والتعبان ده اه وقعدوا يضربوا يضربوا الراجل بيضربوا الراجل ليه كده وبعدين بقى الراجل قعد يشيل تحت الكلب فقعد يشقه بقى مم. يزقه يزقه ويمشي معاه بقى ويمشي معاه وقعدوا ياكلوا بقى اه
ياكلوا الكلب بياكل ايه بيت اللحم وبعدين نجيب اللحمه من عند مين بعد الراجل وياكل اه بعد بعدين الراجل أخو أخو الكلب الاتنين دول وقعدوا يلعبوا مع الراجل وكده ايه رحت كنت جيت اه عارف ايه بقى هناك
بس- وشفت الحرامية وركبني أنا وأخويا فيه وعارف ايه تاني
وشفنا مات شفتوا ايه
ماسك مرتاحة ماسك مرتاحة ايه مج مرجحه دي ماسك مج اه مج مرجحه وركبتيه ركبت أنا وأخويا فيه
وعملت ايه تاني
بس وبس وبس كده كده كنت في بقى بعدين دي بقى ماشي احكي لي دي بقى
كنت يوم ولا تنادي كان ايه يوم ولا تنادي ولد نايم ليه نايم بقى انت كده بتنامي فين السرير بتاعي السرير بتاعي بتنامي امتى بالليل ولا بالنهار بالليل بالليل بتتفرجي على التلفزيون شوفي ايه في التلفزيون بقى الاول
أشوف حيوانات وأشوف الدنيا وأشوف فيلم
بتشوفي الفيلم شوفي ايه في الفيلم بقى بتشوفي فيلم ايه
فيلم تعرف بس مسلسل وأشوف مريض الدين وهتتميت التاني تموته ليه
كده دي ست وحشة شفتي فيلم ايه تاني شفتي اعلانات ايه عايزك ايه مش عارفة طيب احكي لي بقى الحكاية اللي معاكي
الولد أخو أخو الولد اللي يرجع عروس أخوه اللي نايم ده ايه عروس أخوه أول وهو نايم قالوا صحوه يعني ايه صح
صح مم. تبقى ايه صاحبتك تبقى ايه ريم صاحبتي وبعدين لكن بقى مم.
وهي الولد ده كان تعبان وهو في البيت البيت فوق البيت فوق وبعدين يلا وبعدين
وبقى الولد كان نايم تاني والولد صحى الولد صحى اه صحى ليه هو كان نايم مم.
بقى الولد كان تعبان وقع فوق كان ايه
كان تعبان وشاف فوقه حاجة وكانت فوقه حاجة أحمر أحمرة اه وبعدين أعترف الاستك سبت ثلاثة هتنسي ايدي ما حكيناش دي ودي انت لما تروحي البيت هتعملي ايه؟
بلعب بلعب بصحية وحفورة واحد عصفورة اهي بتعمل ايه العصفورة؟
بتجيب بس عم وبعدين كانت عاملة ايه بقى؟
كانت واقفة بقى في الأرض بقى دورت الولد في القلب شوية الولا ايه؟
وبعد وبعد صاحب الكلب شوية مين ده؟ تاني علي صوتك عشان انا مش سامعة خالص يجري بقى الكلب شوية وقعد يلعب بقى في الكبير اه بقى وبقى لعب معاه مين احلى العصفورة دي ولا العصفورة دي؟
الصورة دي مالها؟
حلوة حلوة مم.
وصاحب بقى صاحب الكلب بقى مم.
لعب مع أصحابك قال له بقى أصحابه ممكن تلعب معانا كده قال له ماشي لعبوا في السنة بقى خربية تاكلهم
مم.
الكلب صغيرنا هما هيلعبوا ولا لعبوا خلاص؟
لعبوا ايه؟
لعبوا الخربية تاكل الورق ونسيب بقى مكروه والكلب صغير ايه دي؟ اسمها ايه دي؟
حصل
بنعمل بيها ايه؟
بنلعب فيها بقى الدكتور بقى وقع ال- ال- الولد وقع اه والدكتور عمل له ايه؟ الدكتور بيعمل لنا ايه الدكتور؟
وبطلنا بطلنا بيربط لنا رجلينا؟
وبقى ربطنا بطلنا وانتو كت وانتو كت كده آه، ايه ده؟ انا لعبت في الشارع يا ماما وريتها انا كده فيه فاكرتها وايه اللي عارفه بتشتغل ماما مش ايه؟
ما ما شافت الكتاب هو قال لها مش هعمل كده تاني؟ قال لها ايه؟
انا كده فيه يا ماما وعملت بقى ورحت وما عملش؟
اه رحت جنينة والكلب قعد يتزحلق يتمسح وقعدت في الصور
علي صوتك كده؟
يجي بنتين كده أختي فاكر ليه؟
كنت- عشان ينجح؟
آه، بيذاكر ليه بقى؟
كنت بقوله كان بكرة كان ساعتها مع لسه هروح مع أخويا فيه هلعب مع مع سيف الحكيم انت وسيف هتعملوا ايه؟
هنشوف الحيوانات ونتمركز في فانتاسي دول نتمركز
ايه؟
في فانتاسي دول فانتاسي دول في مراكز كتيرة خالص اه كتير انا شفتها برضه انت بتقولي لا بتقولك لا ليه؟
كملوا اه
مش هنجري عشان ما نقعش؟ طيب بص ايه؟
هنشوف هنتمركز وهتعملوا ايه تاني؟
هنتزحلق على سخنية
وايه؟
هنروح البيت هنروح البيت بدري اسمه ايه؟
تلات نعمل بايه الدولاب ده؟
نطلع منه اللب نطلع منه اللبس؟
ماما ماما يا مامتي انا رايحة عمتي اخلي لك فنوة وارجع لك بخمتي اخليها وارجع لك يا بايه؟
بخمتي بيجامتي؟
وكتبتي ماما يا مامتي انا رايحة عمتي اخلي لك فنوة وارجع لك بخمتي يا خديعة يا ماما يا ست السلامة أما تعبت ياما وتحب أحسن تاني معرفش اغني تاني؟ ماله؟
كتير
ايه؟ لا علي صوتك قوي أحلام انا احلى من سيف فاكت ايه فاكت إني واكت بتديني واجب هتعملي ايه بقى في الواجب
هعمل ايه؟
اعمل الواجب
تسكين خير ايه وهي
تسكين خير حطي التسجيل هنا
تسكين اعمل ايه
نحكي احكي لي حكايه
بخرة نعمل بيه ايه نحط فيه نحط فيه نحط عليه الحديد نحط عليه حاجات
هذا الحارس اه طب يلا شوفيها طيب
طب الحارس والروس الحارس والراجل طب بيعملوا ايه دول هنا كانوا بي- كانوا بيبصوا على حتة بايه كانوا بيتكلموا مع بعض بيتكلموا مع بعض وبعدين هنا
قعدوا يشوفوا حتة يستخبوا فيها قعدوا يشوفوا حته يشتغلوا فيها طب وبعدين الراجل بقى كبيرة يصوروا عليها يصوروا عليها مش لاقيين قعدوا ايه صوروا على على أولاد مش لاقيين قعدوا يدوروا على اولاد مش لاقيين لا واحد هيسكر عايز ياكلوا مم.
لكن بقى السميرة بقى واحد ايه وهيسمع سميرة بروسس سميرة مين سميرة دي
وبروسس بقى تلعب معاها عايز يلعب معاها
وسويتي بعض بقى وبس اتجوزوا بعض
بتضحك عملتي ايه وبتت لما بتت لما واحدة جبتي ماما هدية قلت لها ايه بتضحك بطلع بدلة اه الله مثلا انا مش تعبت
جميلة خالص يوسف جاب لها ايه
كيف مامتو ايه كيف مامتو كيف كيف مامتو فستين فستان جميل خالص وفرحت بيه هتعمل ايه بالفستان تقرص في الفرح هتقرص بيه في الفرح اه امبارح رحنا فرح تامة امبارح رحنا فرح جامع اه عملتي ايه شفتي ايه هناك بقى شفت كيف شفت كيف طلع مع هيبو وفوفي لا شفتي ايه في الفرح
فرح تامة ده فرح جامع آه.
احنا بنعمل ايه في الجامع
بتسوي سنين مم؟
اسمها عروسة عروسة مم.
كانت عاملة ايه العروسة بقى قوليلي كانت العروسة بتعمل ايه فتح على البيت وخدت التاني بس على الباب وخرج التاني اه طب وبعدين مين بيروح يصلي في الجامع
انا بصلي مع مامتي انا بصلي مع مامتي مامتي بتصلي معي ماشي بتكتب ايه وانتي عنب آه، افطر بطاطس رز لحمة
تتغدي بقى انت بعد ما تروحي ترجعي من الحضانة هتعملي ايه هتاكلي وباكل في الحضانة وباكل في البيت اتخدى لما اروح البيت اتغدى صلينا ايه صلينا بعد الفرح صليته آه.
وبعدين
وروحنا بقى وشفت بقى كده الفكرية وبعدين بعد ما روحتي قلتي هتعملي ايه
قلعنا بسلم من قلعنا لبسنا ونمنا اه وبعدين عملتي ايه بقى الصبح انا بيدخل السيرة وايه تاني ليه؟
ونام طب شجر ايه كمان نعمل ايه بالشجر ده
ما نسيبي حاجة ما عملش بيه حاجه اه
قالت ايه الليل ده
شفت شفت نعمل بيه الشباك
شفت منه نشوف منه اه انت بتحبي تقفي في الشباك
مم.
عشان تعملي ايه
شفت ايه آه، اشوف فيه ايه اه
طب عملتي ايه مع سيف ماما بتشتغل ايه الكورة بتروح فين يعني ممكن الشغل الشغل طب هي بتشتغل فين؟
الشغل طب بتعمل ايه الدكتورة؟
كده اه بتعمل ايه؟
في السماء وتكسر
بتجيبي سم... شم... آه، س-
السماء وتكسر أنا معايا تاني على عيانين وتعمل لهم ايه؟
تكسر عليه أحميه محلات؟ بتجيبي فيها ايه المحلات؟
لبس وتجيب بابا بابا جاب لبس جاب لبس؟
اه جاب ايه؟
جاب بنطلون وجاب حتى